كتاب الله رائدهم وجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم أمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فمع الأسئلة التي بقيت معنا ومع اتصالات المشاهدين الكرام إيه، عفوا سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، السؤال الأول آه، عمل من فضيلة الشيخ بارك الله فيه. توجيه نصيحة للبنوك التي تتعامل بالربا حتى على التوبة إلى الله، حتى البنوك التي تتحايل على الربا عبر التورق المنظم. لا يوجد قبض للسلعة. لا يوجد آه، آه، بيع صوري.
مم.
تحايلات على الربا. آه، بطاقات ائتمانية وأخذ فوائد ربوية. آه، عدم رحمة للفقراء أعمل نصيحة لهم السؤال الثاني مم.
آه، أعمل حث الناس على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستعداد للآخرة وعمل ما يزيد من الإيمان وجزاكم الله خير وأثابكم الله ووفق ربنا الله الجميع يحفظك في الدنيا والآخرة ربنا يرفع قدرك ويحفظك يا رب وإياك الله يسلمك ويحفظك شكرا الله يحفظك ويعزك يا رب وأخونا الحبيب يت... طيب عفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك؟ شيخ أيمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش يا شيخ أيمن قبل أن أطرح أسئلتي أريد أن بس أستكثر في حاجة بسيطة بس الله يبارك فيك تفضل تفضل أه، بالنسبة يعني بالنسبة ل- ل- ل- لإخواتي المشاهدين يعني أرجو قبل أن قبل أن ندخل في البرنامج مباشرة مم.
أرجو أن ي- ألا يستكثروا مع الشيخ حسن السفيد الله يبارك فيكم يعني هذه الم- النقطة يعني
يعني حضرتك ال... الأخ الكريم يعني بت... لما يكون في سؤال ي- ينتظر الإجابة طيب بقول آه، حاضر طيب والأخ الكريم كان بيقول إن ما يبقاش في إطالة في الكلام مع اللي اللي يعني اللي بيسأل أو كده على قدر السؤال وطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم كيف هذا شيخ الله يحفظك آه بارك الله فيك يا شيخ انا سالت آه ثلاث اسئله على ال- المره الثالثه وانا اسال السؤال وما تجاوبوا عليه بالنسبه لصيام السبت
أيوة نعم صيام السبت السبت في في ناس حديث من في حديث في حديث بينهى عن صيام السبت لكن الحديث ضعفه أهل العلم يعني
يعني نصيم او لا او نصيم معه يوم او ما أنا بقول لحضرتك في حديث نهي عن صيام سو- صوم السبت والحديث فيه ضعف وفي نهي عن صيام يوم الجمعة ده أصح من يوم السبت إن شاء الله الله يجزيك خير م- م.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مع حضرتك اتفضل لو سمحت عايزه اسال عن سؤال آه، من اللي بيموت يوم الجمعه او يوم عرفه نعم آه، ليه فضل آه، هو تاني في- حاجه حكم ال 15 وال 40 وبعد المتوفى ما بس بيتوفى ال 15 بيقرأ عليه القراء حضرتك ال 15 ايه ال 15 ديت يعني اليوم ال 15 للمتوفى اه
آه، بعدين ال- بيعملوا بيعملوا ايه في ال 15 انا اعرف الاربع القران ويختم عليه القران وي... ويعملوا اكل ويوزعوه على روح المتوفى زي ال 40 كده برضو يعني اه نفس ال اه نعم نعم طيب حاضر وبالنسبة ل طيب هنخلص اتصالات ان شاء الله ونجيب بامر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا شيخ ربنا يرفع قدرك ويحفظك سؤال أنا أنا سائق تاكسي
ال- اللي إيه حضرتك تسمعني يا شيخ أنا سائق تاكسي سائق تاكسي ايوه ايوه نعم نعم ودابا الا صعبت معايا مثلا آه، آه، شي مرأة مرأة واش مم.
تعتبر خلوة ولا لا؟
مم. حضرتك سامع يا بتسأل شيخ؟
ركوب المرأة معاك خلوة ولا مش خلوة ويش جزاك الله خير مش كده حاضر طيب حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليا ثلاث أسئلة يا فضيلة الشيخ الله يبارك فيك اتفضل اتفضل بن- بالنسبة للسؤال الأول يعني أنا سمعت على أحد الفضيات آه، فضيلة الشيخ الله يبارك فيك بالنسبة لل أن ال... ال... أحد ال... أحد العلماء يعني يقول أن يعني وزارة الأوقاف تريد أن يعني تضع م- كاميرات مراقبة في المساجد لمنع السرقة لا حضرتك حضرتك المقصود بيه بس عشان ما حدش يسيء الفهم مش في كل المساجد في المساجد المساجد الكبيرة اللي فيها صناديق نزور نعم زي مسجد الحسين السيد البدوي الرفاعي المساجد اللي فيها صناديق نزور كان الهدف كانت اللي سمعته يعني وزارة الأوقاف عايزة تحط كاميرا مراقبة علشان تحافظ على صناديق النزور لكن القرار ما تنفذش فيما أعلم يعني طب بارك الله فيك كويس الله- انك وضحت لنا عشان هم لا أصل حضرتك حضرتك بعض الناس قاعدوا يقولوا ده عايزين يراقبوا الناس اللي بتصلي نعم.
ويشوفوا اللي بيخش المساجد و- نعم.
وطبعا يعني الكلمة أمانة وما ينبغي أن الإنسان يعني يلوك في أعراض الناس ظلما وعدوانا بغير بينة ولا دليل القرار اللي الدكتور وزير الأوقاف كان مراقبة المساجد اللي فيها صناديق نزور الكبيرة لمنع السرقة اللي بتحدث أحيانا في بعض صناديق النزور الكلام اتأول وهيمنعوا الناس من دخول المساجد واللي هيخش المساجد هيتراقب وطبعا يعني ليس من الإسلام ترويج الفتن آه، ولا تشويه الناس ظلما بغير وجه حق طب في نقطة يا فندم الشيخ أنا مثلا لو زوجتي مثلا بتصلي في الم- في المسجد ده مثلا طبعا ال- التلفزيون أو المكان اللي بيراقبوا منه ر- رجال هو ال- كاميرات المراقبة على النساء والرجال نعم فهل صلاة زوجاتي تبطل حينما يراقبها الرجل ع- على شاشات ال- التلفزيون ديت في المراقبة يعني أم لا؟ بس كده فضل طيب حاضر على عينيا حاضر حاضر حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه شيخنا بدي أسأل آه هلا آه أهلي عندهم آه عمارة في الأردن مم.
ومعروضة يعني عارضينها للإيجار لبنك عادي يعني مش إسلامي مم.
آه فهل تأجير البنوك يعني آه بدنا نأجر للبنك طابقين بس ما ما ينفعش فهل تأجير- ما ينفعش يا أخي الكريم ما نعم ينفعش تأجر العمارة بتاعتك لنشاط محرم يعني ما ينفعش تديها مخزن لشركة سجاير ما ينفعش تديها لشركة خمور ما ينفعش تديها لبنوك ربوية لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
آه فإذا يعني حرام وأنا بقول لحضرتك أهو اللي أدين به لله أنه لا يجوز والله الله سبحانه يحفظك.
أعلى وأعلى الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله اتفض- اتفضلي آه، حضرتك فضيلة الشيخ أرجو الدعاء منك لبناتي
ربنا يسترهم ويحفظهم لك يا رب اللهم جزاك خير آه، عايزة أسأل حضرتك سؤال في الميراث اتفضلي آه، حضرتك حماية يريد أنه يوزع الميراث وهو مازال حي مم.
آه، وابنه الكبير بيعارض في كده مم.
خوفا عليه يعني من عقاب أو كده يعني نعم آه، لانه ابنه الص- الصغير عنده مرض عقلي وكده فعايز يو- يديله جزء كبير من الميراث ده مم.
فهل ده صحيح ولا من حق الابن انه يعارض ابوه او ولا ولا لا
هو حضرتك ما لحد ما بين الإجابة ما ينفعش يوزع تركة وهو حي يعني التركة التصرف فيها بيكون بعد موت الإنسان ده أول شروط من شروط الإرث وفاة المورث وحياة الوارث وقت وفاة المورث وهنبين المسألة ما يجوز ما يجوز أبدا اللي بيعمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه، لو سمحت حضرتك الشيخ ممكن أسألك سؤالين؟
اتفضلي حضرتك أنا منتقد وكنت يعني بطلع النقاب قدام آه، جماعة قرايبي يعني آه، فمش عارفة هو ده حرام ولا لأ.
ال- وبالنسبة القرايب للصلاة، دول القرايب دول من من محارمك آه، لأ هما بصراحة مش محارم.
يعني القرابة ايه حضرتك يعني ممكن آه، جوز بنت خالتي آه، جوز أختي لا ما آه، ينفعش ما جماعة.
ينفعش ما ينفعش ابدا وبالنسبة للصلاة بقى حضرتك أنا دلوقتي يعني بصلي بس م- بقطع في الصلاة مش عارفة ليه مع إني بس مداومة يعني على قاعة الرحمة والنيات بس طب مش عارفة بس الصلاة.
بس انا انا عايز اسال حضرتك سؤال بقى ماشي اتفضل إ- ازاي بتقطعي في الصلاه وازاي لابسه نقاب
أنا بصراحة يعني التزمت ما انا ما انا شوية.
بسال حضرتك اصل النقاب ما هوش موضه مم.
النقاب مش موضه او بنشوف واحده تلبس نلبس زيها لا ده الصلاه ال- الصلاه الاساس مم.
الصلاه الاساس ده ده ركن من اركان الدين وفرض باجماع المسلمين وترك الصلاه الخلاف ترك الصلاه كافر ولا فاسق ده الخلاف بين اهل العلم ل- لكن النقاب عندنا خلاف سائغ فيه واجب ولا مستحب فما ينفعش النهارده حضرتك تلبسي نقاب وتسيب الصلاه هتبقي قدوه مش طيبه لغيرك يعني لو واحد مراته جت ما تصليش يقول له ما المنتقب اهي ما بتصليش فحضرتك الله يكرمك يعني ال- لبست النقاب يبقى العبء عليك اكبر لان القدوه لغيرك فمش عايزين ان اي اخت ملتزمه او راجل ملتحي يبقى قدوه سيئه لغيره او مثلا ي- يضرب به يعني في الباطل أو في الأمور غير الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، من فضل حضرتك كنت عايزة أسأل سؤال نعم آه، حضرتك آه، دلوقتي يعني آه، أنا منتقبة فكنت بقول لزوجي يعني اللي أنا عايزة أمشي مثلا آه، أمشي في الشارع على أساس إن أنا أخس شوية لأن تخنت يعني من كتر الولادة وكده اهوت مم.
ولادات متكررة تمام ووضعها وكده تمام فانا مع- م- مش في امكاني ان انا اروح جمنازيوم او كده مم.
فانا في امكاني ان انا مثلا ايه انا ساكنه في القصر يعني آه، قلت له اروح مثلا السيده وارجع القصر يعني والسيد مم.
وهكذا آه، كل يوم او يوم بعد يوم او يومين بعد يوم يعني ال- ال- الفتره اللي انا اكون فيها فاضيه يعني على مم.
اساس ان انا اخس شويه وكده و- مم.
إيه، اولا يعني اللي انا ما بقاش عيانه بالسمنه وتاني حاجه اللي انا ابقى متجمله الزوج يعني نعم فهو آه، بي- قال لي اسال لي الشيخ يعني ه- لو يجوز اللي انت منتقبه ما- ما- وكده هو ما فيش فيها حاجة.
بالنقاب رايح جاي وكده هو يجوز ليكي اللي انت ده تمشي في المشي هو, الشارع؟
هو خروج المرأة في الشارع حرام آه، لا مش على حرام اللي هو بيقول لي وقرنا في بيوتكن طب ما أنا أسأل حضرتك سؤال أم المؤمنين سودة مش كانت بتخرج لحاجتها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن لحاجتهن والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالجيش سابق أم المؤمنين عائشة فسبقها مرة وسبقته الأخرى ايوه طيب يعني الكلام ده كله ل- ليه بناخد نص واحد هي ال- ال- المقصود بقرار المرأة في البيت ده الأصل إنما لا تخرج إلا لحاجة طب لما يصل الأمر بالمرأة إنها تمرض اه وتبقى عندها سمنة وصحتها تتأثر وتتعب والرياضة دي جزء من علاج ومفيش فيها حاجة محرمة يعني ال- المرأة خروج المرأة تمشي في الشارع بدون مخالفات شرعية ده حرام أما بيقول لي كده ممكن يبقى تسكع في الشارع لا حول ولا قوة إلا بالله لا لا مش تسكع على كده اه وبعدين حضرتك يخرج يمشي معاك ما انا بقول له بس هو مش فاضي لا هو- يبقى نوع, نوع من الألفة حتى بين الزوج وزوجته يخرج يوديها ويجيبها يتمشي شوية يبقى كويس يعني حاضر يعني ان شاء الله باذن الله مفيش حرمانيه اذا انا نزلت يعني لوحدي او, أو, أو الحمد لله يعني ربنا يعلم بيا ان انا بمشي بسرعه وباجي بسرعه يعني حضرتك ممكن ينزل معاك تاخدي حد من الولاد معاك حد من قريباتك مشيتي لوحدك طالما في أمن و- ومفيش آه، مخالفات شرعية مفيش حرمة خالص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، لو سمحت في قنوات فضائية مخصصة لأناشيد الأطفال الإسلامية بس مم.
بس فيها موسيقى عايز أسأل هل يجوز مشاهدتها أم لا
حاضر حاضر.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ازيك يا فضيلة الشيخ الله يحفظك
الله يكرمك من فضلك انا عندي ثلاث اسئله بعد اذنك اتفضل اول سؤال بالنسبه لسجود الس- سجود السهو لو انا مثلا في صلاه وكده وكنت بصلي ووجبت عليا سجود السهو فجيت بقى وانا بختم الصلاه نسيت اسجد سجود السهو مم.
اعمل ايه حضرتك يعني ولو كنت متوضي يعني, يعني حضرتك حضرتك بعد إذنك أنت أنت نسيت إيه في الصلاة
انا مثلا انا حضرتك مثلا آه، نسيت لما ثلاث ركعات او اربع ركعات مم.
فوجبت عليا سجود السهو هنا يعني شك- فبنيت على الاقل ثلاث ركعات مم.
فقبل فسلمت ونسيت اسجد سجود السهو ونسيت السجود السهو خالص مم.
وقمت ومثلا مشيت عملت حاجه وبعد كده افتكرت مم.
لو كنت متوضي اعمل ايه لو نقضت وضوء اعمل ايه هل اسجد سجود السهو بعد الصلاه ولا حضرتك أصلي حضرتك الصلاة؟
اللي, اللي بيرى ان سجود السهو مستحب وفات محله ما عندوش خلاص مش هيسجد اللي بيرى انه واجب هيرجع يسجد تاني معايا حضرتك لان سجود السهو مختلف فيه وعند الشك عند أيوة الشك بتس بتس بتسجد وتسلم واخد بال حضرتك فانت لو هتقول بوجوب سجود السهو هترجع تاني ما كانش فات وقت كبير بين ال... انت بتقول تذكرت في ساعتها مش كده
او بعديها بفتره يعني ذكرت بقى او بعديها بفتره مثلا بربع ساعه بنص ساعه او كده يعني مم. خلاص انا انا بقول لحضرتك يعني بالنسبه لسجود السهو اللي بيرى ان سجود السهو آه، يعني ليس بواجب وفات محله خلاص يبقى انتهى يبقى انتهى في هذه المسألة انت بنيت بنيت على الاقل مش كده طيب حاضر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ ايمن مع حضرتك اتفضل آه بسأل حضرتك شيخ أيمن آه، بالنسبة ل- أحيانا ب- بكون آه، بأم المصلين مم.
وبتشعر أحيانا بأحرف القرآن الكريم آه، بكل حرف آه، كل حرف ب- كأنك بتحس إن هو أضخم من من الأرض كلها مم.
وبيشعر الإنسان كأنه قزم أو آه،
بالنسبة للأخ الكريم اللي بينصح البنوك اللي بتتعامل بالربا أو تتحايل على التعامل بالربا اللي بيقول اللي بتعمل بيوع سورية ملهاش أساس من الصحة وبتخفي القرض يعني الرجل عايز ياخد قرض يشتري بيه قطعة أرض يوم البنك يقول له هات لنا الورق بتاع الأرض يروح يجيب ورق وأحيانا يعني بيكون ورق موثق وأحيانا مش موثق بيكون مصطنع ويروحوا للبنك البنك يشتري وبعد كده يرجع يبيع للرجل وياخد زيادة اشترى مثلا ب 500 ألف يبيع له ب 600 ألف البنك ها هنا ال- البيع ده بيع صوري مش بيع حقيقي الأرض يمكن حتى ما راحوش شافوها ولا عملوا لها كشف تحديد مساحي ولا انتقلوا ليها كل ده على الورق يبقى العملية في حقيقتها إن هي بتكون قرض ولكن أخفي في صورة آه، بيع برضه بالنسبة لبيوع السيارات كثير من البنوك لا بتنزل تشوف السيارة ولا بتبعت الموظفين بتاعها يقول لك احنا بنوكله ان هو يشتري طب اذا كان انت بتسمي المعاملة ديت بتسميها البيع للآمر بالشراء يعني الراجل اللي جالك يدي لك فلوس بيدي لك فلوس مقابل انه بيوكلك في الشراء ليه ده يفترض كده ده هو بيوكلك في الشراء وانت بتبيع له وبتدي له قرض وبتقسط عليه الايه القرض يعني سلف اجتمع مع عقد بيع وده طبعا لا يجوز طب ينزل يقول لك احنا بنوكله ان هو يجيب السيارة اذا كان هو اصلا بيوكلك يبقى انت بترجع توكله في اللي وكلك هو فيه يعني الحقيقة امور بتحتاج الى وقف لكن لان المعاملات سبقت حكم الشرع وما اقصدش طبعا ان حكم الشرع غير ما يعني آه، تنزل بعد المعاملات لا انا اقصد ان الناس لم تسأل عن حكم الشرع الا بعد ان تلبست بالمعاملة وشق عليها ان تفارقه وده حال البنوك للاخ جزاه الله خير الجزاء ينبهنا الى ذلك البنوك انشأت من عدة قرون ونشأت في ديار المسلمين منذ ما يزيد على قرنين من الزمان ولم تصدر فتوى بإباحة المعاملات معها في مصر إلا سنة 1980 يعني تقريبا من 30 سنة من حوالي 30 سنة صدرت الفتوى بإباحة التعاملات مع البنوك التجارية باعتبار أن هذه المعاملات ليست من الربا المحرم شرعا طب قبل ال 30 سنة كانت المعاملات بالتحريم المعاملات بالتحريم وكان في فتاوى بين الحين والآخر بإباحة صور معينة زي فتوى الشيخ شلتوت عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا يبقى إذا كانت المعاملات محرمة طب على الرغم من هذا التحريم هل أوصدت البنوك أبوابها وتركت ديارنا وانصرفت أبدا ده صار الآن البنك ده من عصب الاقتصاد ولا يمكن الاستغناء عنه طب إيه اللي احنا نقدر نعمله هل يتاح ان انت اه، تستغنى عن البنوك ما ما تقدرش تستغنى عنها لأن الاقتصاد الحالي اللي موجود بيقوم على البنوك باعتبارها عصب للاقتصاد ومؤسسات لا يمكن الاستغناء عنها في النظام الاقتصادي الحديث طب يستعاد عنها بإيه إما أنك بتحاول توجد بدائل إسلامية ومع ضعف الاقتصاد ومع أن الكل ليس على قلب رجل واحد في التمكين لدين الله عز وجل فالإيد مغلولة فبتحاول وفقا للنظم واللوائح المتاحة انك تشتغل فلشدة الأسف برضو ان مش كل من يدعو الى الاقتصاد الإسلامي بيفقه ضوابط المعاملات الإسلامية يقوم يروح يقول له طب هنعمل مرابحة اللي هي البيع للأمر بالشراء روح هات لنا عروض للسيارات طب انت بتوكله في ايه في اللي وكلك هو فيه ولا شاف العربية ولا اي حاجة يقول له طب الراجل احنا هنديله الايه الفلوس يروح مد الفلوس لمين للراجل تقول له الشيك اهو يجي يصرفه وخلاص كده ايه خد فلوسه وانتهى ويقوم يرجع البنك يبيع تاني لمين للراجل وما يستلمش العربية البنك ما يستلمش العربية يقول له روح خدها من معرض العربيات او من المصنع طب يبقى سبحان الله كل دي مخالفات لم يتم القبض وبعت ما ليس عندك واجتمعت في المعاملة مخالفات عديدة منها ال- البيع ومنها القرض يعني انت بتشتري وتبيع له وتسلفه تقرضه كل ده في معاملة واحدة فلشدة الأسف بنشعر في بعض الأحيان إن المعاملات صارت معاملات سورية بالنسبة للبطاقات الائتمانية يعني دي ليها أحكام عديدة منها بطاقات السحب واللي بياخد عليها مبلغ فبنقول الأخ الكريم السائل اللي بيقول يعني إن المعاملات دي محرمة يعني إذا كان المبلغ اللي بيسحب بيسحب 1000 جنيه 1000 ريال زي السعودية مثلا بيتاخد عليهم رسم 10 ريال مثلا دي ليس فيها بأس مش كل زيادة هنا بتبقى ربا محرم دي خدمة ورسوم بيقوموا بتحصيلها ليه؟ لأنه بيجيبوا مكن والمكن ده مربوط بشبكة النت والماكينات ديت بتبقى ماكينات ممغنطة وبيدخل الكارت بتاع حضرتك ده المكنة موجودة في الشارع بيتم تأجيرها من ال ال سواء المنظمة الرئيسية كانت منظمة الفيزا أو الماستر كارد اللي هي بتنتج بطاقات الائتمان ديت أكبر منظمتين في العالم الفيزا اللي بتطلع ال Visa Card ومنظمة ال- بتاعة الماستر كارد فبالتالي بيدفع فلوس البنك بيدفع فلوس من أجل إصدار الفيزا وبتاخد منه رسوم المكنة اللي موجودة ديت اللي هي بتعمل بأحدث تقنية بالكروت الممغنطة وبتكون موجودة في قلب الشارع المكنة دي مش ببلاش ده ليها تمن أو بيدفع لها أجرة فطبعا كل دي رسوم هو بيدفعها علشان خدمة العميل بتاع البنك فلما يحصل عليه رسم ده ليس فائدة يعني إن كان الأمر بيتوقف على السحب ليس فيه فائدة لكن إن كان بيديله قرض بياخد عليه فائدة ده ربا معلوم فبس دي النقطة اللي احنا بنوضحها لكن في كثير من الأحيان للحق إن صارت هذه المعاملات معاملات فيها شيء من السورية فأرجو إن كل من يقول على عمل وعمل ينسب إلى الإسلام أن يتقي الله في عمله وأن لابد أن هو يحيط علما بالمعاملات كما ورد عن عمر رضي الله عنه كان يعلو بدرته من يجلس في, الشو في السوق لا يعلم أحكام المعاملات لأن من لا يعلم الربا يوشك أن يواقعه يبقى الإنسان لما يعرفش الحرام هيتلبس به وهو لا يدري فجزاه الله خيرا الأخ الكريم الذي نبهنا إلى بعض من هذه المخالفات آه، بالنسبة لي السؤال التالي وهو الحاجة الكريمة اللي بتسأل عن الموت يوم الجمعة وورد حديث ما معناه أن من مات يوم الجمعة أو في ليلتها وقي من عذاب القبر والحديث يعني ضعفه أهل العلم أو كثير من أهل العلم ضعف هذا الحديث الحديث ضعفه كثير من أهل العلم ومن قال به أو بتحسينه بيقول ان هو بيأمن من عذاب القبر يأمن من عذاب القبر ان مات في يوم الجمعة فالاخت الكريمة بتقول طيب اللي بيحصل في يوم الخمستاشر يوم الاربعين بتقول بيجيبوا يقروا قرآن وبيعملوا ختمة للميت احيانا يجيبوا 30 واحد كل واحد يقرأ جزء ويقول لك نوهب ثواب الايه ما قرأناه للميت ويعملوا ختمة ها هنا القراءة بأجر القراءة للقرآن بأجر هذا لا يجوز الأمر الثاني هو بيقول بيهب الثواب للميت هو لم يقرأ إلا للمال يعني لو جبت الراجل تقول له طب تعالى كده اقرأ وهنقول لك جزاك الله خيرا وندعي لك ما هوش جاي لك إنما بيجي يشترط عليك هتاخد كام هاخد كذا وإن كان يعني رجل لين يقول لك يا سيدي والله هتدفعه مش هنختلف لكن لابد هتدفع ولا يجوز أن نشتري بآيات الله ثمنا قليلا يبقى ما ينفعش أجي أخد أجر وبعد ما خدت الأجر أقول إيه نهب ثواب ما قرأناه للميت ثواب إيه تحصلت ثواب من أدرك أنك حصلت ثواب أنت قرأت لتأخذ عوضا وقد أخذت العوض فأي فضل لك بعد ذلك انت لم تقرأ تعبدا ولم تقرأ للمثوبة انت قريت لفلوس وخدت فلوس ليك ايه تاني بعد كده يبقى ثواب ايه اللي هتهديه للميت الامر الثاني هذا لم يرد لم يرد مطلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات احد اصحابه وقف بالصحابة نقول ال- الفاتحة على روح الميت لم يحدث ذلك قط على الاطلاق ولم يرد عن احد من الصحابة رضي الله عنه عفوا اتصال ونتم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ خايف الله يحفظك فن.
اني احبك بالله والله ربنا يرفع قدرك ويحفظك
والله شيء دايما بس سؤال بس كده يعني ويا ريت يعني يجاوبني فيه لان انا يعني محتار في السؤال ده شويه
اتفضل يا اخي الجريء اتفضل والله شرايمة عندنا يعني في ال- في القرية بتاعتنا يعني واحد يعني ربنا يهديه ويعافيه يا رب يعني بيحب يوجع بين الناس يعني ده يعني هل ده فتنة ولا ال- يعني تجنبه من ناس كتير يعني واحنا بنتجنبه يعني أكتر يعني احنا بنتجنبه أكتر وأكتر لكن هو برضه بيخش بين الأخ والأخ ويعمل معاه مشاكل بين الأم والأخ ويعمل معاه مشاكل فيعني ده ده, ده يعني الواحد يعمل معاه إيه يعني يا شيخ أيمن ويريد يعني تفيدنا بيه يعني فداك الله يعني هو ايه إيه اللي بيدخله بين الام والاب وبين الراجل ومراته ايه اللي بيدخله في المجال ده ما هو يعني يعني يعني قريب مننا شوية يعني قريب من من العيلة يعني شوية امم
فهو يعني إيه، بيجي مثلا ده اخويا ويقول له ده اخوك دوت ده بيعمل كذا عشان ياخد منك كذا عشان ياخد منك الارض عشان ياخد منك البيت وكل الناس كده يعني يعني كذا مره كذا مرحله واحد مرة يا ما اخي كانش فيه يا اخي مصلحة.
الحبيب ال- العيب مش في اللي بيدخل يوقع بين الناس العيب في اللي بيصغي ليه حضرتك لما يجي انسان يوقع بيني وبينك مثلا وانا اصغي اليه العيب منه ولا مني انا
ما- انا انا عندي يقين بالله ومؤمن بالله في غير مش ما, ما عندوش كده معلش في ما غير انا بيصدق.
ب- بقول لحضرتك لا انا النهارده لما واحد يجي يوقع بيني وبين اخويا العيب مش من اللي بيوقع العيب مني انا ان انا افقد الثقه في اخي وما اجيش اقول له انت حصل كذا ليه النهارده ما عادش فيه مواجهه في حياتنا يعني ليه ان الكلام كل واحد يتكلم ورا التاني و- وينمي الكلام ويستشري وسبحان الله ما فيش مواجهه انت واحد والله جاء هو جاء قال لك اخوك قال كذا ما اقول له انت قلت كذا هيقول لك لا يظهر انه كذاب في التو والحين
نعم معايا حضرتك معاك والله شيخ انما والله انا هسكت يبقى ما اسئش الظن باخي
والله يا شيخ يعني حد حصل كذا مره يعني قدامي انا اقول يا اخويا مين لا حصل من يا مين؟
اخي الحبيب حصل من شوف فلان.
حديث ابن عباس النبي في صحيح البخاري لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال انهما لا يعذبان نعم وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وفي رواية يسعى بالنميمة بين الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رجل مجتهد قوي في نشر الفساد والإيقاع بين الناس فكان ذلك سببا في أن يعذب في القبر وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اضمن لي ما بين فكيك أو ما بين لحييك وما بين رجليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا اللسان والفرج أكثر شيء يهلك الإنسان فلسان الإنسان والعياذ بالله أكبر عدو الله يريده موارد التهلكة ويتلفظ بكلمة يكون في سخط الله وهو لا يدري والعياذ بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عم شريف ازي حضرتك الله يتفضل يا أخي الكريم والله كنا بنسأل على سؤال زوج- زوجك كان واخد لحضرتك مسألة إيه؟
سؤال من من سؤالين مم.
السؤال الأولاني كان كنا احنا ثلاثة ولد ولدين وبنت واخد لحضرتك وبعدين آه، الأخ دون كان كان كان عايز ياخد ور- الورث ومش عارف ايه فالحاجة عملت هبة ل- لنا احنا الثلاثة للولد والولد والبنت نص الولد واخد لحضرتك عشان المشاكل وكان بعد إذن بعد إذن حضرتك بس لو سمحت اتفضل أنت بتقول الوالد الله يرحمه مات توفى وساب ولدين وبنتين لا مش ال- الولد ما سابش حاجه خالص الحاجه دي كانت عند ال- الوالد
الوالد مات ولا ال- يعني الوالد لما مات ما سابش حاجة اه ماشي فالوالده اشتغلت وكده و- وبقى عندها ال- ال- الحاجه اللي على البيت اللي عملته فالابن منهم كان عمل مشاكل ومش عارف ايه وعايز ياخد حقه في البيت ده
حقه هو ايه حقه بقى حضرتك حقه ن- من والدته وبالعافيه من غير لي ما يكون ليه حق بس عايز حق حضرتك حضرتك امه مو عايشة ولا ميتة عايشه حضرتك عايشة والبيت بتاعها ولا بتاع حد تاني بتاعها هي طيب يبقى فين حقه بقى هو ما ما هو ملوش حق بس هو عايز حق حضرتك الحق ضد الباطل مش كده كلام جميل الباطل ضد الحق من... لا ولا- والحق ضد الباطل هو ملوش حق كده اللي بياخده ده كلام باطل جميل بالظبط حضرتك اه فعشان عشان طبعا ما, ما يموتش اخوه ولا كلام ده ياخد حضرتك فاضطرت ايه ت- تقسم ال- البيت وياخد هو حقه وكل واحد ياخد حقه من الثلاثه اللي موجودين
دي مش هبة على فكرة بس حاضر في اتصال ان شاء الله ونجيب بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ألو.
عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاك جمال جمال عفيف من السعوديه حضرتك اتفضل حضرتك اتفضل الله يخليك جزاك الله خير يا شيخ بقول لحضرتك سمعت احد الشيوخ بيقول يعني لو واحد في دقيقه ويقول للناس ادعوا لي ويقول اللي هو يكون يعني دعاء نفسه اولى من الناس اه طبعا طبعا اه يعني ما ينفعش ان انا اقول لحضرتك انا في دقيقه الحين ما أنا- ما ينفعش ان انا اقول لحضرتك ادعي لي اولا ربنا سبحانه وتعالى يحتاج الى واسطة
نعم ربنا سبحانه وتعالى عايز واسطة لا لا اما يجيب المضطر اذا دعاه
اه كده.
نعم لما لما يعني حضرتك انا قصدي ان انت حضرتك راجل يعني يعني يعني راجل تقي و- و- وبقول لحضرتك والله يعني والله يا اخي الكريم يعني ايه احنا نقول ايه نحسن الظن ببعضنا لكن نعم.
الاحوال ربنا اللي عالمها نعم واحوال والقبول من يدري من له قبول عند الله نعم نعم اه فان شاء الله ربنا اقرب اليك من حبل الوريد نعم فالانسان جزاك الله خير.
والانسان كل ما يكون في دقيقه يكون اقرب لله ودعاؤه ارجى بالقبول ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور ايمن الله يحفظك ربنا يخليك ممكن بعد اذن حضرتك عاوز نسال سؤال آه، عاوز أج- واحد يجيب لي سيراميك للشقه يجيب لي سيراميك للشقه هو هيجيب لي وانا همشي معاه بالاجل طب هل ده حلال معلش معلش السؤال تاني بعد اذن حضرتك و- يعني انا بوضب الشقه بتاعتي امم وفي واحد اخ فاضل بيجيب حاجات بالقسط هيجيب, هي- هيجيب لك سيراميك ودهان ونقاشه وكلام من ده اه مش وانا كده؟
اللي حاصل الصناعيه من جيبي انا وهيقسط عليك بعد كده هو هو هيقسط عليا حق الحاجات اللي هيجيبها جميل جميل هو شغال ايه حضرتك هو هو معاه فلوس بيتاجر بيها بيجيب ثلاجات بيجيب غسالات بس شوف حضرتك بعد اذنك أهو، انت بتقول فلوس ايه انت بتقول بيتاجر بيها اه لا ما تقولش ليه فلوس بيقرضها للناس وياخد عليها فوائد
لا ما هو انا مش هاخد الفلوس في ايديا يا دكتور ما ما انا عايز اسال حضرتك سؤال معلش انت حضرتك النهارده اللي الراجل ده تاجر سيراميك لا مش تاجر سيراميك هو ما انا هو خليك بيجيب- معايا بس اهو يعني ما بعلكش سيراميك بالقسط لا ما بيبيعليش بالقسط ده راح دفع فلوس السيراميك مش آه.
كده دفعها عنك نعم يا كانما اقرضك تمام نعم وبعد كده بياخد عليك بالايه بالاجل بالاجل نعم تمام نعم طيب البويه دي حضرتك هو تاجر بويات لا برضه سلفك وخد الفلوس زياده ليه هو كده.
التسميه الحقيقيه للمعامله نعم يعني يعني ده ربا لا زي بقول لحضرتك ان شاء الله كده يعني نعم في فرق بين البيع بالتقسيط مالك السلعة بيبيعها بالقسط ده مش بيع بالتقسيط ده إقراض هو عنده مال واخد بال حضرتك وبيديك الفلوس بتاعتك ديت يقول لك في صورة إيه آه، سيراميك اشتريه لك اجيب لك بوهيا كلام زي كده عايز سقف اصبه لك الى اخره ارد بس على السؤال ده ان شاء الله ونكمل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب فبالنسبه لهذا الامر السلام عليكم زي بالظبط اللي يقول لك ينفع ندي زكاة المال نجهز بيه آه، بنت يتيمة هو بيروح يجيب ايه يقول لك اجيب لها تلاجة اجيب لها غسالة ما اديلهاش فلوس في ايدها نقول له اولا زكاة المال لا تعني الحجر على الفقير او المسكين يعني مش معنى انك بتديله فلوس انك بقيت قيم عليه تحجر عليه وتمنعه من التصرف نمرة اتنين ده لا يجوز لازم تملكه انما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى الصدقة اللام لام التمليك لابد تملكها له وتعطيها له الشاهد منها هنا ده بيروح يجيب تلاجة وبيقول ايه زكاة مال زكاة مال اذا هو في دماغه كده في دماغه انه مش هيدي فلوس التلاجة ديت من زكاة المال بيشتريها سبحان الله طب ما هو الراجل ده راح يجيب لك بضاعة وبرضه في دماغه ان ايه هو بيدي لك القرض انما حقيقة المعاملة ان هو دافع عنك على سبيل القرض وتحصل على فائدة فأرجو أن ينتبه إلى ذلك وما ينفعش أن يبقى المال في نفسه إما تكون تتاجر به إنما تقرض وتتربح أنت أقرضته للراجل دفعت عنه ثمن السيراميك أنت مش تاجر سيراميك تبيع بالقسط لو أنت تاجر وبعت سلع عندك وبعتها له لكن أنت لا أنت تاجر سيراميك ولا تملكه ولا حسته ده أنت بتروح معاه للراجل هو ينقي وأنت تدفع الفلوس دفعت الفلوس وبعد كده خدت الإيه الفلوس واخدتها بزيادة الزيادة دي مقابل ايه ما عندكش سلعة بعتها انت د- دفعت فلوس وخدت فلوس وخدت عليها زيادة فهذا قرض جر نفع والعياذ بالله ويعني اللي بيفعل كده انا اثق ان عدد كبير جدا منهم بيفعل ذلك لأنه يعني لا يعلم الحكم الشرعي ويتورع عن الربا وإلا كان اداله الفلوس وخد قرض بهموش كعمل بالربا صراحة لكن هو فيه خير كثير لكن ما ينقصه هو العلم الشرعي الصحيح والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للسائلة الكريمة اللي كانت بتتكلم عن الخم- الخمستاشر والاربعين والسنوية والكلام ده كله حتة ختم القرآن ديت على روح الميت وقراءة ال- القرآن في المآتم هذا لم يرد عن سلفنا الصالح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الص- عن الصحابة ولم يعرف هذا الأمر في القرون الخيرية إن يجي يعملوا صوان ويجتمعوا وناس تقعد تقرأ قرآن هذا لم يحدث قط أبدا لم يحدث ولم يرد عن أحد من سلفنا الصالح عفوا اتصال إن شاء الله ونتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك اتفضل
والله أنا معايا سؤال يا عم الشيخ اتفضل أنا اتجوزت حوالي من ثلاث سنين كده آه، فوجدت عند مراتي في أسفل ظهرها كده في برص
مش السؤال الثاني.
معلش ما سمعتش حضرتك اللي بتقول اتجوزت من ثلاث سنين اه فوجدت عند مراتي في أسفل ظهرها في ايه؟ اه اه في أسفل ظهرها من ورا السلسلة بتاعت الظهر ايوه في حاجة بيقولوا عليها إنها برص
انها ايه؟
برص اه
آه، عايز أعرف إيه حكمها في الدين وعايز أعرف مثلا في سؤال ثاني الحكم بس حضرتك عن- ال- الحكم بس رد عليا الحكم من ناحية ايه؟
من ناحيه ان انا مثلا بالنسبه للاطفال في هيكون ضرر للاطفال قبل كده ولا حاجه ولا مش عارف شو الكلام ده يعني يا أخي الحبيب سبحان الله أولا الإنسان السليم بيمرض مش كده بيبقى سليم وبيصيبه المرض أنت معايا حضرتك اه معك معك خلاص يعني أنت أنت عايز تسيبها مثلا عشان كده
آه يعني لو سبتها في حرام عليا ولا حاجه كده ما أنا أنا بقول لحضرتك والله أنت دلوقتي ال- الطلاق الطلاق ما أقدرش أحرمه لكن أنت هتسيبها بأي ذنب لمرض يعني مث- بالنسبه للسبب ده مثلا في مثلا حرام عليا حرمانيه ولا أنا بقول لحضرتك يا أخي الحبيب أنت نفسك مصروف عنها
ازاي؟
يع- يعني أنت مثلا الأ- المرض ده صرفك عنها
اه
طب هي ليها ذنب في كده لا ده من عند ربنا الحمد لله طيب ما انا انا اقصد يعني الامر النهارده انت كزوج معاها وحاجات زي كده م- طالما المرض ملوش صله بيك مفيش مشكله وخد ثواب فيها يا اخي وبعدين انت النهارده المرض ده ممكن يجي للانسان وياما راجل سليم وبيمرض وزوجته هي اللي بتقوم بيه وست بتمرض وزوجها ما يعني يتضرر من ذلك لان يعني الامراض دي والحاجات دي, دي عوارض وما في انسان بيخلو منها ابدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أنا أم عبد العزيز كلمت حضرتك من آه، من شوية وقلت لحضرتك على حماية عايز يورث طب هل يجوز له إن هو يكتب الوصية على أن يعطي ابنه المريض جزء جبير؟ سؤال تاني حضرتك طيب حاضر انا كنت هجيله بالنسبة يا حاج ان هو يورث في حياته لا لكن ان هو يوصي ابنائه ان اخوهم المريض دوت المرض العقلي يجعل ليه نصيب اكبر دي مفيش فيها مشكلة ولو ميزه بمبلغ من المال في حياته مفيش فيها مشكلة لانه ما بيديش لحد من الابناء على سبيل التفضيل لكن بيديله مراعاة للآفة التي لا يد له فيه يعني لو انسان النهاردة عنده ثلاث ابناء واحد منهم كفيف ال- الابن ده ما يستطيعش يعمل وما يستطيعش ان هو يعمل عمل اضافي او يزاول مهنة او يجيب دخل بعكس اخوته يبقى لما يعطي له ها هنا ما اعطلهوش للتفضيل او للمحبة وانما اعطاه مراعاة لظروفه لما يكون طفل عنده اعاقة ويميزه على اخوته لهذا السبب فليس هذا من الجور او عدم العدل بين الابناء بل مراعاة لمصالح بعضهم ودي لها اصل مشروع ما هيش منهى عنها ان شاء الله ولا حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا يا دكتور الله يحفظك جزاك الله خيرا عنا يا سيدي ربنا يرفع قدرك ويحفظك بس تحذير بس الله يبارك فيك في قناة نازلة على ال- العرب سات أو الناس تقريبا مم.
قناة صوفية تدعو للتصوف مم.
فبارك الله فيك بس يعني أريد حضرتك أنك تحذر بس يعني عشان الفتن ال- الشبهات وكذا يعني
يعني أسأل الله أن يأخذ بنواصينا للحق اللهم أمين جزاكم الله خيرا بالنسبة لي موضوع الأربعين الأربعين ده يعني فيما قرأته منذ مدة مدة طويلة يعني بالنسبة لي تحنيط ال- الفراعنة للموتى كانوا بياخدوا من الموتى في وادي النطرون أو في الفيوب أو في الأماكن اللي زي كده كان بيوضع في الأماكن الصحراوية بعد تخلية المواد الرطبة اللي في جسم الإنسان عندنا الأمعاء الرئتين الكبد ال- القلب الكلام ده المخ العينان الحاجات دي كلها كانوا الفراعنة لهم أدوات أدوات طبية وموجودة موجودة حتى في ال- المتحف المصري إيه، كانوا بيغ- يشيلوا المخ على ما قرأت يعني كانوا بيشيلوه من الأنف من المناخير يطلعوا المخ من غير كسر الجمجمة إيه، استطاعوا ان هم كانوا بيفتحوا بطن ال- الانسان الميت عندهم وبيستخرجوا الامعاء والكلام دي اللي هي بتسبب التعفن يعني بيخلوا الجثة من الفوارغ اللي موجودة جوه وياخدوا الجسد نفسه وكانت بيوضع فيه الملح ويترك إيه، ال- الجثة لتترمم إيه، يعني كانت بتتيبس الجثة من الملح اللي كانت بتوضع فيه والرطوبة اللي في الجسم كانوا يخرجها دي كانت احدى خطوات التحنيط عند الفراعنه كان عندهم اعتقاد ان في اليوم الاربعين الروح بترد الى الميت فلذلك كانوا بينهوا التحنيط عند الاربعين للأسف الشديد ان كثير من الامم اللي دخلت في الاسلام آه، هتجد ان حصل دخن عندها في المعتقدات الوثنية اللي كانت موجودة قبل كده يعني الفرس النهاردة في ايران بيحتفلوا بعيد النيروز عيد النيروز ده موجود في إيران اللي هي اسمها الجمهورية الإسلامية زي ما بيقولوا عن نفسهم طب الجمهورية الإسلامية تحتفل بعيد النيروز اللي كان عند ال يعني ال ال المجوس اللي هم كانوا عبدة النار طب كيف لا يسوغ ان انا اجي في مصر مثلا واحتفل بعيد وفاء النيل وفاء النيل ايه ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيجريه وربنا سبحانه وتعالى اللي بيمنع المطر عنا بالجد بذنوبنا يبقى عيد وفاء نيل ايه النيل بايده ايه يعمله او يمنعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله يا شيخ انا كنت حاطط فلوس بالبنك اه وزادت آه، زادت حوالي 500 جنيه واخدتها يعني صرفتها ده حضرتك بنك ايه دوت
بنك عادي يعني اه اه فزاد كان بوسطة يعني البنك هذا البوسطة امم فزادت فصرفت الفلوس هاي فكيف بدي آه، اطلعها يعني ولا كده حضرتك الفلوس اللي زادت واخد بال حضرتك تاخدها اما تطلعها لفقراء ومساكين او لمصرف عام مصرف عام يعني عندك مستشفى الكبد مستشفى السرطان مستشفى الاطفال آه، مدرسة الكلام ده كله تطلع فيها الايه الفلوس دي او للفقراء والمساكين عندك وربنا يزيدك حرص على الحلال ويجنبنا واياك المال الحرام اللهم امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أيمن مع حضرتك اتفضل.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أنا-
أيوة يا أخي الكريم اتفضل آه، سمعت يا دكتور أنا طالب في جامعة الأزهر نعم والجامعة بتدي مكافأة اللي جايب تقدير جيد جدا بتدي إيه؟
آه، تقدير آه، أو مكافأة مالية للي جايب تقدير جيد جدا نعم فأنا اكتشفت في المكافأة اللي هي آه، زكاة من من دولة عربية نعم يعني جزء من زكاة من هذه الدولة مم.
فهل يحق لي أن أقبل هذه المكافأة يا شيخ؟ يعني أنا طالب في جامعة الأزهر حضرتك حضرتك بس مين اللي قال لك إن إن ديت زكاة مال؟ مين اللي قال لك كده؟
آه، مكتوب في الورقة آه، مكافأة زكاة أموال هذه الدولة يعني مم.
أو منحة زكاة أموال هذه الدولة ومكتوب تحت في ال- في الشروط هذه المكافأة تعتبر منحة ولكن تعتبر إيه إعانة مالية يعني للمستحقات لا، يا أخي يا أخي الحبيب أنا بقول لحضرتك هو أولا ال- النهاردة أنا الحقيقة ما أتخيلش إن يكون في جامعة الأزهر إن زكاة المال تيجي تعطى للمستحق وغير المستحق أنت معايا يا حضرتك؟
أيوة معاك فحضرتك النهاردة زكاة المال معروف مصاريفها معروف لل- من يستحقها يبقى الفقير والمسكين لكن حضرتك يجي النهاردة يديها الإنسان لا فقير ولا مسكين للتفوق لا مكافأة التفوق حاجة ودي حاجة تانية معايا حضرتك أيوة معاك فحضرتك النهاردة إن, إن كنت من المساكين أو الفقراء تاخدها ما انتش فقير ولا مسكين لا يحل لك أن تأخذها
ماشي ماشي ربنا يزيدك حرص ويرفع قدرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل عن ال- اللي ارتكب أخطاء زي الزنا أو مم.
يعني الأخطاء الكبيرة آه، مفروض إن هو علشان إن أنا أرجع عن ال- الحاجة دي يعني أعاقب نفسي إزاي أو إن أنا علشان أرجع لربنا مش مطلوب ان الانسان يعاقب نفسه المطلوب ان الانسان أيوة.
يقلع يقلع عن الذنب اللي بيرتكبه واخد بال حضرتك وعما يؤدي الى الذنب يعني ان كان في رفقة سوء او كلام زي كده يقطع الصلة بيهم تمام طيب يعني هو يبقى يبقى الانسان اول حاجة اولا يقلع عن الذنب ينتوي بالقلب انه ما يرجعش لمعصية ربنا سبحانه وتعالى ابدا مم.
انما مش المطلوب ان الانسان يعاقب نفسه او يقيم حد على نفسه وم- ويندب اليه ان يستر نفسه ألو
ايوه آه، اللي أقصده إن الزنا المفروض إن ليها عقاب عند ربنا بعد إذن حضرتك بعد إذن حضرتك إحنا بنقول يعني يستحب إن الإنسان يكني عما يستحيا ذكره الإنسان يقول الإنسان لو أخطأ إنسان وقع في خطأ في كذا يقول كده مش لازم إن أنا أقول أنا ارتكبت إيه وعملت إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للأمر اللي كنا بنتكلم عنه اللي هو بتاع الجثث كان عند الفراعنة اقتناع ان الجثة آه، ان الجسد ده بترجع اليه الروح بعد 40 يوم يعني 40 يوم الروح بتفارق الجسد وترجع بعد 40 يوم ولذلك كان حتى المعتقد بتاعهم ده ان الارواح هترجع للاجساد فكانوا لما يجوا يعملوا تماثيل ويجي حد ملك بعد ملك مثلا يرضى عن الملك السابق تجد ان التمثال وجهه مطموس يطمس وجهه ليه يقول لك عشان الروح ما تعرفش ترجع له تظل روحها هائمة تائهة على معتقداته فزي ما بنقول المعتقدات ديت للأسف الشديد تسللت إلى قلوب أبناء المسلمين في دياره كل بلد كان له معتقد وثني أو معتقد سابق بدأ يدخل شيء من الدخن إلى قلوب أبناء هذه الأمة زي ما بنقول في الأمة الفارسية مثل الاحتفال بعيد النيروز إلى آخره عندنا في مصر مثلا زي ما بنقول عيد وفاء النيل والكلام ده كله ليس له أصل مطلقا الأربعين والكلام ده كله ليس له أصل من الشرع على الإطلاق ولم يثبت مطلقا لا 15 ولا 19 ولا 40 ولا سنوية ولا الكلام ده كله والحداد لا يكون إلا ثلاثة أيام إلا في حداد المرأة على زوجها فهو أربعة أشهر وعشرة ما لم تكن حاملا فإن كانت المرأة حاملا حلت بوضع حمله وإن كان بعد أسبوع واحد وحلت أن وحلت لزوج آخر يعني يمكن لرجل آخر أن يتزوجها إن شاءت يبقى إذا الأمور دي كلها يعني الحقيقة لا أدري من أين أتت يعني للأسف الشديد هتجد بعض الناس لو قريبه مات وابن أخوه مثلا ولا ابن أخته رايح يتزوج أو يخطب فات شهر ولا اتنين ولا غيره إن- ازاي الراجل عظم دمه لسه ما نشفش دم ايه وعظم ايه الله يكرمك لا بنقول ما يجوز يكون اكتر من ثلاث ايام لابد ان تتوقف الحياة وتلاقي الراجل مات من 90 سنة وصورته محطوطة وعليها الشريط الاسود ايه الشريط الاسود ده عشان تعرف ان الراجل ايه ان الراجل مات ده لا يجوز ابدا احنا كده ما احناش فاهمين العمر والأجل وإن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى قدره وإحنا في دار ابتلاء غفلنا عن كل شيء وعن دار الابتلاء وعن حقيقة الابتلاء لكن اهتممنا ببعض الأمور الشكلية التي لا تنفع الميت في شيء طب تعالى حضرتك للراجل اللي بيموت ويسيب ولاد وبعد ما يصرفوا خمس ست الاف جنيه على المقرئ والقهوة والشاي والكلام ده ويقعدوا يحسبوا بيطلعوهم منين من أموال اليتامى يأكلونها ظلما وعدوانا واللي يقول له ابوك ازاي ما تعملوش انت عايز ما تعملش صوان لابوك انت عايز تفرج الناس علينا وبعد ما يصرفوا 15000 جنيه يقول له يا عم احنا صرفنا قد كده طب وانا مالي يا ابني مش ابوك انا كان دخل ليه فلان هيجي لنا وفلان بيه هيجي وفلان هيعمل الناس تيجي تقعد فين فللاسف الشديد الميت لا ينتفع بشيء من ذلك طب لو عملت صدقه جاريه لو عملت للميت عمل ينتفع به بعد موته مش يكون أولى وأفضل وأنفع للميت فنسأل الله أن يتوب علينا من هذه الأمور التي فشت فينا وشق على نفوس الناس أن تخالفها مخالفة العرف الآن يعني أشق وأصعب بكثير من مخالفة الشرع مخالفة الشرع يلتمس لها الأعذار والله ما انت عارف بقى والناس والظروف والدنيا كلها كده هنعمل ايه اه؟ لكن مخالفة العرف لا يمكن أبدا ازاي فنسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى الأخ الكريم اللي بيقول إن لو الرجل سائق التاكسي ركبت معه امرأة هل تكون هذه خلوة السؤال ده يختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان يعني بمعنى لو في بلد من البلدان مثلا زي مصر عندنا هنا وخاصة في المدن المدن اللي هي متلاصقة ومتماسكة مفيش فراغات بيت جنب بيت جنب بيت وشارع وناس وعربيات وكلام زي كده راجل السواق راكب قدام والمرأة ركبت في الكرسي الخلفي والمدينة محدودة ومعروفة والناس راحة جاية والبيوت جنب بعضها متلاصقة يبقى كيف يتسنى القول بالخلوة هنا لكن في بلد يعني مثلا زي دول الخليج بين البيت والبيت شارعين ثلاثة وتمر بصحاري وقفاري وإلى آخره ما يبقى هنا ممكن أقول يمكن يوجد الخلوة يبقى حسب طبيعة المكان نفسه لو حضرتك النهاردة مسافات طويلة ومفيش فيها حد وأماكن مهجورة ما ينفعش تبقى المرأة راكبة معاه يبقى نقول بالخلوة لأن الخلوة اللي هي يؤمن اللي الخلوة لا يؤمن فيها على المرأة والهدف من تحريم الخلوة الحفاظ على المرأة لأن رب العزة سبحانه الذي خلق الإنسان أعلم بمنافذ الشيطان إلى نفسه والمولى سبحانه يبين لنا لأن المولى سبحانه يريد لنا الهداية يريد لنا الخير والشيطان يريد بنا الغواية فالحقيقة ما علم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه وما علم شرا إلا وحذرنا منه والخلوة بداية للفاحشة والعياذ بالله فرب العزة سبحانه حينما أراد أن يحرم الفاحشة قال ولا تقربوا الزنا يبقى الأمر شوف ولا تقربوا الزنا مش ما, ما تزنوش لا ولا تقربوا نهي عن كل المقدمات بدءا من النظرة ثم الكلمة ثم المحادثات الهاتفية ثم المواعيد ثم اللقاءات ثم بعد ذلك الخلوة ثم الفاحشة يبقى الفاحشة لا تتأتى إلا بمقدمات والناس اللي بيسخروا ويتهم من يقول هذا الكلام والخلوة والمرأة تركب تاكسي وتعمل وازاي والكلام ده وكده يعني بيتهموا الملتزمين بالتشدد والغلو والتنطع والألفاظ قاموس السباب الحقيقة اللي سائمنا من قراءته ومن سماعه يعني الحقيقة أعجب أن رجل يتحدث في دين الله لا يكون عفيف اللسان أو رجل يحمل أمانة الكلمة ليس عنده أمانة فيما يقول فالتطاول الحقيقة والسباب والاتهام بالرجعية والتخلف والعنت والدنيا تمشي بظهرها والزمن لن تعود العقارب الساعة إلى الوراء الشعارات الرنانة ديت لما نقرأ عن الحوادث التي تقع الاغتصاب والعياذ بالله نسأل الله أن يحفظ مجتمعاتنا من الفساد اللهم أمين تجد عجب وسيلة مواصلات والمرأة تركب ثم في مكان يكون فيه الايه يعني البعد عن الرقاب عن الأعين مسافة طويلة إلى آخره بينحرفوا عن الطريق إلى آخره يبقى تحقق هذا الأمر أم لم يتحقق يبقى أرجو أن احنا ننتبه لهذا الأمر ما نستبعدوش ومش كل اللي يجي يحذر يقوم يسب ويشتم ويتهم بالتخلف والرجعية نقول هذا دين الله عز وجل انت بتتهم دين ربنا بالرجعية يعني امر عجيب لا يمكن ولا يتصور بالمسلم ان يتهم دين ربنا بالرجعية امال بتشتم فينا ليه بتشتم في الناس دي ليه ما هي الناس دي ملهاش دين تاني وبتجيبش حاجة من عند نفسها ولا تتكلم إلا بدليل يبقى إذا إن كان دين ربنا مش عاجبك ده مسألة تانية إن كنت ترى إنه لا يلائم العصر لا ده موضوع تاني خالص إنما اللي بنقوله إن دين ربنا سبحانه وتعالى هو الحاكم على رقاب العباد ولا ينبغي أن ننخلع منه ففيه كل الخير فحينما يحرم الملوى المولى سبحانه الخلوة فده للحفاظ على المرأة بمنع الفاحشة في المجتمعات لصيانة الأعراض من أن تدنس وهذا الأمر ينضبط انضباطا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان فما يصلح أن يفتى به في مدينة يختلف عن أخرى مدينة متلاصقة فيش بين البيوت والبيوت مسافات ومدينة في كيلومترات طويلة بين المبنى والمبنى أو بين الطريق والآخر فهذه تمنع فيها الخلوة وركوب المرأة بمفردها وهذه لا يمنع والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل عن أنها منتقبة وبتخلع النقاب أمام زوج أختها زوج أختها أجنبي عنها ولا يحل له أن يرى وجهها أو أن ينظر إلى شيء من مفاتنه فكيف تستتر من الناس ولا تستتر منه وهو أجنبي عنه فهذا إن دل على شيء يدل على إن إحنا ما عندناش يعني علم بأحكام الشرع إنما الأمر اتباع للإيه يعني للأعراف أو التقاليد الموجودة عندنا أو إن النقاب الكثير من النسوة لبسناه الآن بغير علم شافت الحاجة فلانة لبست النقاب وفلانة لبست النقاب ومدام فلانة لبسته طب ومال لكن تعرف الضوابط إيه تعرف النهاردة الأعباء الملقاة على عاتقها إيه لا لا ده لابد تعلم الأول عشان ما نجيش نبص نلاقي عدد من المنتقبات موجود وسلوك مش منضبط بيصدر ما هي الأخت اللي كانت بتروح السوق تقف تشتري طماطم تمد ايدها كده على عربية الطماطم نص دراعها يبقى شيء طبيعي والبتاع وسع كده عادي مش مشكلة لبست النقاب بنفس الجلابية دي برضه وشها متغطي وتروح تمد ايدها على عربية الطماطم تلاقي نص الدراع كله ايه باي ما ينفعش الامر اختلف والوضع تغير عمر رضي الله عنه لما كان يخطب الناس كان يقول لأهله إني خطبت الناس خطبت الناس قلت لهم كذا وكذا وأنتم من الناس بمنزلة الطير الناس بتنظر لآل عمر بيلتزم بما قاله عمر أم يضربون بقوله عرض الحائط يبقى أنا ما خطبش الناس أقول كلام وأهلي يفعلوا كلام آخر تماما يبقى عند تناقض لذلك عمر رضي الله عنه يخطب الناس وينبه على أهله تنبيها خاصا مشددا بعدم التجاوزات بعدم المخالفات يبقى هكذا يتوافق القول مع العمل لكن إن كان القول في وادي والفعل في واد هذا هو التناقض الذي يؤدي إلى يعني أمور عجيبة في مجتمعاتنا يبقى النهاردة لما نجد امرأة منتقبة الناس بتنظر إليها دون سواه الرجل الملتحي الناس تنظر إليه دون سواه يعني لو رجل ملتحي صدر منه لفظ راكب عربية وواحد شتمه مش تفتح يا كذا الراجل رد عليه قال له طب انت اللي كذب يا خبر ابيض يا ما يصحش كان طبعا عيب وشوف واحد ده راجل ملتحي بيقول لراجل يا كذا ده احنا بنقولش انه صح لا غلط غلط لابد يفهم ان اللحيه هذه تفرض عليه امور وضوابط لا تفرض على غيره لكن النهارده لابد نعلم برضه انه بشر مش معصوم يصدر منه الخطأ نعم ويقع في الزلل نعم فلا تطلب منه العصمة فليس بمعصوم لكن الملتحي لابد يعلم أن يقوم سلوكه وأن الناس تنظر إليه وأن الناس لا تغفر له ما تغفره لغيره يبقى الأخت المنتقبة نناشدها الله عز وجل أن تتقي الله في الملتزمين وألا تكون نقطة ضعف فيهم تبقى لسه منتخبة من يومين ثلاثة وتركب الميكروباص صوتها بسم الله ما شاء الله يجيب محافظة قدامها ومحافظة وراها وتضحك بصوت عالي وتدي للراجل الأجرة تقبل معاه لقاء صحفي ربع ساعة الناس تبقى قاعدة ايه ده ده مسلك الستات المنتخبات ما يعرفوش ان دي لسه لابسة النقاب من يومين ثلاثة ما يعرفوش ان هي لابساه يعني كتجاري غيرها فيك ما ينفعش ما ينفعش لابد كل مسلك وله انضباط ثم كيف يتصور ان امرأة منتقبة تتقاعس عن الصلاة النقاب ده على أقوال أهل العلم إما أنه فرض وإما أنه مستحب وإما أنه واجب في زمن الفتنة فإن قلنا إن المرأة ديت لبسها ما تعرفش الفرض من المستحب لأن لو عارفة أحكامك ماشي لبستك تفعل المفضول ولا تفعل الركن أو الفرض وإن كان فرض هو مش زي الصلاة ده الصلاة ركن من أركان الإسلام فكيف تترك الصلاة وتلبس النقاب ده تناقض عجيب وده أمر غير مطلوب التناقض هذا يأتي على دعوتنا يأتي على المجتمع المسلم ويجعلنا ننخلع والعياذ بالله من التزامنا ومن ديننا فالأخت الكريمة نهيب بها أن هي تحافظ على صلاتها ونهيب بها أن هي اللي تعلم أن لا يجوز أن تظهر وجهها طالما انتقبت إلا أمام محارمها وأسأل الله أن يحفظها من كل مكروه وأسأل الله أن يفقهنا في ديننا اللهم آمين بالنسبة للسائل الكريم اللي بيسأل عن تركيب الكاميرات في المساجد أنا بينت هذه المسألة لأن زي ما بنقول إنسان زي ما بيحدث في بعض الجرائد تلاقي عنوان بالبنط العريض كده ومعظم الناس ما بتقراش أصلا هو ياخد البنط العريض ويفهمه وفقا لما يريد ياخد العنوان ويبني عليه وفق فهمه ثم يتناقل الخبر خبر ينقله شفت كذا وبيحصل كذا طب واللي تحت ايه مش مشكلة والتاني برضه عشان يوزع الجرنان يحط عنوان محترم وبالبنط العريض وبس يكفي انك تقرأ العنوان ولا تنظر الى المضمون وتبني بقى الفكرة على ايه على اللي انت عايزه فلو تخيلت ان جريدة تقول لك ده وزير الاوقاف يحط كاميرات مراقبة في المساجد الواحد يقول لك اه شفت بقى عشان يراقبوا الناس اللي ايه اللي داخلين يصلوا عشان يبقى عينهم على مين على اللي بيصلوا ما قراش الخبر من تحت وبصش فيه ولم ينظر الى فحواه ويتناقل الخبر لغيره يوم غيره ياخد الكلام ويزيد عليه وينتقل الكلام ثم بعد ذلك تتسع الايه الامور سبحان الله وزي ما قلت وعلمت ان الامر ده كان بخصوص المساجد التي بها صناديق نذور للحفاظ على هذه الاموال من السرقة الامر الثاني الاخ الكريم بيقول طب لو كانت امرأة بتصلي وكان عندها كاميرا مراقبة ده يبطل صلاتها المرأة كانت تصلي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلف صفوف الصبيان والذين كانوا خلف صفوف النساء وربما مر رجل من الذين يدخلون إلى المسجد وهم في حال الركوع أو وهم في حال السجود ولم يرد القول بإعادة الصلاة يعني محدش قال ان المرأة ان رآها احد في الصلاة تبطل صلاتها احنا بنقول اهو المرأة بتصلي العيد وامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج ذوات الخضور المرأة في خدرها المرأة التي لم تتزوج ولم تخرج كانت بتوضع في الخدر كده يحافظ عليها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن وأمر بإخراج الحيض يخرجن ليشهدن دعوة الخير يبقى النساء اللي بيخرجن دول مع النسوة كلهن طب هي المرأة اللي هتصلي هتصلي ولا مش هتصلي هتصلي والمكان كان فين ده في فلاة في مكان متسع وهيمر الناس نعم وعرض اللي هيجي متأخر ومش هيجي كلهم في وقت واحد وهيمر بالنساء وهن يصلين نعم طب يبقى كيف تبطل الصلاة يبقى حتى مع وجود كاميرا المراقبة لا تبطل الصلاة وإن كان أمر يعني غير مستساغ بالكلية أن يوضع عند النسوة كاميرا للمراقبة أمر مش مستساغ تمام لكن بنقول الإخوة الكرام الأمر ده خاص بإيه بصناديق النزور في المساجد وإن شاء الله علمت أن الأمر ده تم العدول عنه بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل إن حماها عايز يوزع الميراث في حياته وعنده ابن صغير آه، عنده مرض عقلي نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما اللهم أمين ال- الابن المريض العقلي هذا الأب يريد أن يقسم التركة من أجله الأخت الكريمة رجعت بتسأل بتقول طب لو ما يقسمش التركة ينفع يميز ابنه في العطاء بالنسبة لي هذه المسألة بتشتمل على شقين الأول وهو تقسيم التركة في حياة المرء وهذا باطل بلا خلاف باطل شرعا وباطل قانونا يبقى لا يجوز مطلقا أن التركة تقسم في حياة الرجل وإنما كما ذكرنا أول شرط للإرث وفاة المورث وتحقق حياة الوارث ده يموت وده يكون عايش يبقى ده أول شرط لانتقال التركة إلى الورثة يبقى لا يجوز مطلقا الأمر الثاني أنت هتقسم على من التركة دي تقسمها على مين ربما طالت بك الحياة وربما مات بعض الأبناء طب يجي بعد كده يعمل إيه لو تخيلت هذا الرجل وبعض الناس يعني أعلم حالهم أعلم حالهم قسموا التركة في حياتهم ثم بعد ذلك طالت بهم الحياة واشتد بهم العوز ويعني لجأوا إلى الناس وتنكر لهم بعض الأبناء والعياذ بالله أمر عجيب ثم الابن اللي عايز يرث يعني أباه في حياته ماذا يرجى من ورائه ده مش مستني لما الراجل يموت ده هو عايز ينفضه وياخد اللي في حياته اللي حيلته في حياته قبل ما يموت مش مستني يموت يرجى منه خير أو نفع لأبيه أمر يعني أشك فيه فهذا الرجل لا ي- لا يقسم تركته أبدا بين ورثته وإن قدر الله انتهاء الأجل كما بين رب العزة سبحانه تقسم التركة بشرع الله الشق الثاني من السؤال وهو تفضيل هذا الابن المعاق ابن عنده آفة عقلية تمنعه من الكذب ومن تنمية المال يجوز أن يزيد له في العطاء كهبة عن إخوته أقول نعم لأن الهبة المحرمة هي الهبة التي يقصد بها تفضيل بعض الأبناء على بعض كما فعلت عمرو بنت رواحة رضي الله عنها وأرضاه وكانت زوجة لبشير بن ثعلبة وهو أبو النعمان رضي الله عنه وأرضاه عمرو بنت رواحة وهي أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا الشاعر, الشاعر اليثربي والأمير الثالث في غزوة مؤتة والذي مات شهيدا رضي الله عنه وارضاه في هذه الغزوة أمه أم النعمان بن بشير وهي عمرو بنت رواحة أرادت نحلة من زوجها بشير بن ثعلبة لابنه النعمان فأعطى النحلة إليه ورد أنها كانت عبدا فقالت لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين بقى النبي صلى الله عليه وسلم يشهد يشهد على ذلك ليه حتى لا يرجع فيها أبدا والصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يخالفون أمرا فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم يوما ويفطر يوما وأبى أن يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر عبد الله بن عمرو بن العاص على صوم هذا الصوم يصوم يوما ويفطر يوما وعلى الرغم من شدة المشقة عليه وكبر سنه ويقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل الصوم واجب ده صوم نافلة يبقى لماذا يشق على نفسه لأنه يكره أن يبدل أمرا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم خلف الدنيا وتركه عبد الله بن عمرو بن العاص وعهده بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم يوما ويفطر يوما فبظنه لا يريد أن يكون من الذين يقال لهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك بدلوا وغيروا يخشى أن يكون من هؤلاء وليس منهم رضي الله عنه أرضاه فعمر بنت رواحة تعلم أن زوجها بشير لو أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية ما رجع فيها أبدا فأرادت أن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا قائلا أو فعلت ذلك بولدك كلهم قال لا قال اذهب فإني لا أشهد على جور لا يشهد على ظلم أو حيف في روايات أتحب أن يكون لك في البر سواء ففهم العلماء من ذلك وجوب العدل بين الأبناء في العطية لابد أن نعدل بين أبنائنا في العطية وفي الهبة ومن أهل العلم من قال بوجوب التسوية بين الذكر وبين الأنثى في العطية وخالف الإمام أحمد يعني الأحناف والشافعية والملكية على وجوب التسوية الإمام أحمد وإسحاق بن رهويه خالف وقال بتمييز الذكر على الأنثى في العطية كما يميز عليها في الإرث فهذا في العطاء الذي يكون سببه التفضيل بتفضل أحد الأبناء على الآخر لكن حينما تراعي ابنا صغيرا لم يكبر جوزت إخوته وأنفقت عليهم ولم تنفق عليه فلما تميزه ببعض المال لا بأس ولا ضير لما بنت لم تتزوج وجوزت بنتين ثلاثة وتجعل مبلغا من المال لهذه البنت هذا من باب العدل بين الأبناء في العطية انت جوزت اتنين ثلاثة ولم تزوج هذه مش فيها بأس لما يكون ابن عنده آفة عقلية أو منشغل بطلب العلم ويضيق عليه في الرزق بسبب ذلك فتعينه من مالك ليس على سبيل التفضيل وإنما لمراعاة احتياجاته وحاله فهذا لا بأس به والله سبحانه أعلى وأعلم يبقى لو أعطى الابن في حياته أو جعل له مبلغا للابن المعاق هذا فهذا لا بأس به مطلقا إن شاء الله والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل عن الرجل اللي بيفسد بين الناس ويمشي بينهم بالنميمة ده أمر من الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وبين صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك الأول كان بيعذب ليه لأنه كان يمشي بين الناس بالنميم يجتهد جدا في إفساد ذات البين وفي الإقاع بين الناس وفي نقل الكلام من هذا إلى ذاك والعياذ بالله على سبيل الإفساد بين الناس وليس الإصلاح فمثل هذا الرجل يعلم أنه يأتي كبيرة من الكبائر وأنه يفسد آخرته بدنيا غيره ولا نفع له من وراء ذلك ده إنسان نفسه يعني تلبست بالمرض يسعد لوجود الشقاق بين الناس ويهنأ بالإفساد بينهم فماذا جنى من وراء ذلك لم يجن إلا التعاسة والشقاء والعياذ بالله ثم العذاب في القبر بعد ذلك فنسأل الله السلامة والعافية فلو علم هذا الرجل مغبة الأمر الذي يسير فيه ما اقتحمه ثم ينبغي علينا ألا نترك مكانا لمفسدا بيننا لما يجي إنسان يتحدث ويمشي بالنميمة لا يجد أذنا صغير يعني يجد صدود وعزوف عنه لا نترك له مجالا للإفساد ولا أن يسعى بإفساد بيننا يبقى هكذا يرد كيده في نحره لكن إن وجد أذنا صغير يبقى العيب من اللي بيسمعه مش من اللي بي إيه من اللي بيتكلم عنه لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ذهب إليه أهل المدينة في الفتنة التي حدثت في واقعة الحرة وأرادوا لما أرادوا الخروج على زياد وقالوا إنه يشرب الخمر قال والله لئن رأيتموه فأنتم شركاؤه يعني إن شفتوه بيشرب الخمر كنتوا قاعدين معاه كنتوا بتشربوا معاه يبقى أنتم شركاؤه وإن لم تروه فقد أعظمتم الفرية فالأمر إما شفته بنفسك أو ما شفتوش طب شفت بنفسك كنت قاعد معاه وهو بيشرب الخمر كنت متلبس معه بالمعصية طب وإن لم تره تعظم عليه الفرية وتري عيناك ما لم تريه والله ما علمته إلا مصليا أنا الراجل ما شفتش منه غير إنه بيصلي وبيحافظ على صلاته وبيصلي في الجماعة فقالوا إنه يتجمل لك فعجب ابن عمر أتجمل لي وما عندي حتى أعطيه أنا عندي عشان يتجمل لي فرضي الله عنه أرضاه فهذا ما نتعلمه من سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا وأرضاه وانتهى الوقت المخصص لنا فإن شاء الله نلتقي إن قدر الله لنا وبقي في العمر متسع في يوم الأحد القادم بمشيئة الله سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار